السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له راجل أعمال خارج كل يوم بيخرج وراه صفقات عظيمة جدا من صفقة لصفقة لصفقة ما بيستريحش في يوم خرج من صفقة لصفقة لصفقة عنده سفرية مهمة جدا يعمل فيها صفقة كبيرة جدا وهو على الطريق حصلت حادثة مروعة في ثواني طلبوا الإسعاف الإسعاف جه فورا لازم يتنقل المستشفى حالا يتنقل المستشفى ياخدوا قرار فوري لازم يدخل أوضة العناية المركزة في ثواني لازم عشان يتلحق يدخل أوضة العناية المركزة يتصلوا بأهله يتصلوا بالناس أهله يجوا بسرعة عايزين نشوفه ممنوع ممنوع ليه حياته في خطر ده أنا ابنه ده أنا بنته ده أنا مراته ده أنا أبوه ده أنا أمه ممنوع ليه حياته في خطر يجي اصحاب الصفقات ده انا بينه وبينه صفقه بمليون جنيه ده انا بينه وبينه صفقه ب 10 مليون جنيه ممنوع ليه حياته في خطر يجي السكرتاريه بتاعته ده في مواعيد خطيره جدا بينه وبين وزراء بينه وبين قيادات عليا ازاي ممنوع ليه حياته في خطر طول ما حياته في خطر ممنوع اي شيء لغايه ما الخطر يزول عنه انت كده وانت كده قلبك في خطر دينك في خطر صلتك بالله في خطر صحيفتك في خطر كميه الذنوب اللي اتراكمت على قلوبنا بتخلي قلوبنا في خطر خطر اخرتنا في خطر احنا يا جماعه محتاجين اسعاف على وجه السرعه احنا يا جماعه محتاجين عنايه مركزه على وجه السرعه الامه كلها محتاجة رمضان على وجه السرعة رمضان على وجه السرعة العناية المركزة الربانية اللي ربنا اداها لنا في خلال من 20 ساعة ل 30 ساعة رمضان جاي يا جماعة في خلال ساعات اللي عاد بيننا وبين رمضان عاد ساعات ما عادش ايام اصلا ممكن بكرة المغرب يبقى اول ليلة في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى خلاص اصبحنا في وضع في غايه الخطوره هندخل رمضان ازاي هنستفيد من رمضان ازاي مريض العنايه المركزه بيدخل ازاي في غيبوبه مش فايق تايه مش حاسس بحاجه بيدخل تحت العنايه المركزه يخرج ماشي على رجليه قادر يواجه الحياه قادر يشتغل قادر ينتج احنا دلوقتي غيبوبه المعاصي لسه لفه قلوبنا عشان كده يا اخوانا احنا محتاجين رمضان يا ترى هنخرج من رمضان ازاي هنخرج منه زي ما دخلناه ولا هنخرج فايقين هنخرج بعد هذه العنايه الربانيه المركزه يا ترى واحوالنا احوالنا ايه رمضان على وجه السرعه انا عايز انبهك ان كل حاجه الوقت في حياتنا في خطر انت صحيفتك في خطر انت اخرتك في خطر انتوا عارفين يا جماعه رمضان يعني جنه او نار يا جماعه جنه او نار بس هو ده رمضان في كلمتين جنه او نار لما جبريل يقول للرسول عليه الصلاه والسلام من ادرك رمضان فلم يغفر له ابعده الله ابعده في النار ابعده في النار ازاي لان رمضان ده يا يدخلك الجنه يا تدخل النار والعياذ بالله يبقى القضيه في غايه الخطوره بقى عشان كده ولله في كل ليله عتقاء من النار يعني ايه عتقاء من النار يعني يجي في القبر بتاعه عمل ذنوب الذنوب تحيط بيه من الاربع جهات خلاص قبره هيتحول الى تابوت جمر يوقع عليه في هذه اللحظه فياتي رمضان يقول لا ممنوع من الجهات الاربعه ليه ده اعتق من النار بسبب مره رمضان اجتهد فيه يجي الواحد واحد على الصراط اللي قدامه واللي وراه بتطلع ألسنة لهب تتقاذفهم وتقذفهم في قاع جهنم في لسان لهب جاي عليه خلاص ليه عمل ذنوب تستحق انه ينزل يجي رمضان لا يرجعه تاني ليه لانه اعتق من ألسنة اللهب دي بسبب مرة اجتهد فيا يجي وهو بيعرض على الله ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم شماله لا يرى الا ما قدم بين يديه لا يرى الا النار خلاص هيعمل ايه هيقع في النار بسبب ذنوبه لا يجي رمضان حجاب بينه وبين النار ده اجتهد فيا ده اعتق من النار بسببي يجي في العرض على النار والخلائق كلها معروضه على النار ولفح جهنم رهيب بيشوي الوجوه لواحه للبشر بتلوحهم بتشوي جلودهم ووجوههم والعياذ بالله يجي هو هيتعرض للحر ده يجي رمضان يحجبه ليه لانه مره اجتهد في رمضان ليه ما يبقاش ده رمضان بتاع حياتنا كلها يا جماعه ليه ما يبقاش رمضان ده اللي هنقطط فيه يا جماعه ليه ما يبقاش رمضان ده على وجه السرعه اللي هيجي ينقذ اخرتنا اخرتك في خطر خد بالك وما يغني عنه ماله اذا تردى مشهد التردي رهيب لما الواحد شافه مره في فيلم من الافلام لما جه صقر وحط يعني غزال تحت جناحيه او ظبي تحت جناحيه من قمه جبل رفعه وسابه الظبي قعد يقع وكل ما يقع على صخره عظمه يتكسر جمجمته تتكسر ضلوعه تتكسر لغايه ما نزل في سفح الجبل جثه هامده وليمه للصقر جاهزه خلاص ليه هو ده التردي السقوط من على جبل مع التحطم والعياذ بالله هيغني عن الانسان ايه الكسل اللي كسره عايزين ننشط عايزين ننشط رجاله عايزين ننشط يا امه محمد عايزين رمضان ده يغير حياتنا ويغير حياه الامه عايزين رمضان على وجه السرعه فعلا عنايه مركزه لامه محمد كلها للمليار و400 مليون مسلم اللي على وجه الارض يدخلوا العنايه دول يخرجوا غير ما دخلوا خالص يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه جنه عارفين يعني ايه وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب عارفين ليه ليه ربنا بيفتح لنا باب الجنه في رمضان عشان تسعى للجنه وانت تراها كانك ترى الجنه اهي قدامك 30 يوم mission impossible لا المهمه ممكنه باذن الله يا جماعه المهمه مش مستحيله الصراط اهو هتقدر تعبر على الصراط وتجري على باب الجنه في خلال 30 يوم توصل ولا لا اعظم قصر في العالم اهو الباب بتاعه مفتوح اهو 30 يوم يا رجاله اللي هيطلع يجري وهيلحق باب القصر قبل ما يتقفل بعد 30 يوم هياخد القصر لنفسه مين اللي يجري وياخد قصور الجنه اللي ابوابها مفتوحه وانهار الجنه اللي ابوابها مفتوحه وروضات الجنه اللي ابوابها مفتوحه مين يلحق كنوز الجنه قبل ما الباب يتقفل مين يلحق كنوز الجنه قبل ما الموضوع ينتهي مين يلحق كنوز الجنه قبل ما رمضان يخلص و30 يوم يخلصوا ربنا بيشوقنا اهو الجنه مفتوحه قدامكم شايفينها يلا اجروا بقى اجروا انتوا كلكم شوق اليها كان في بلد مثل من الامثله بلد من البلاد وكانوا بيعينوا والي عليهم بس كان لهم شرط ان الوالي اللي هيتعين هيتعين سنتين بس وبعد السنتين هيتطرد بره البلد يفتحوا الباب ومع السلامه طب ده بره البلد دي في صحراء ملناش دعوه في غابات ملناش دعوه في وحوش ملناش دعوه اللي هيرضى يمسك مركز الوالي ملناش دعوه بيه بعد السنتين بس هو ممكن طول ما هو في السنتين كل ما يجي واحد فجاه بعد سنتين يهجموا عليه ايه خلاص انت هتطلع بره طب انا ما استعدتش ملناش دعوه طب سيبونا استعد للخروج بره انا ملناش دعوه طب انا ما لحقتش ملناش دعوه احنا اديناك السنتين وانت كنت ممكن في البلد لغايه ما مره من المرات ما حدش رضى ان هو يتولى الولايه في البلد ما حدش رضى وبقت ازمه وما حدش رضى يتقدم وكله خايف طب نعمل ايه ويطلع شاب من الشباب يقول انا همسك ولايه البلد هتمسكها ازاي انت عارف بعد سنتين هيحصل ايه عارف ويمسك ولايه البلد ومن اول ليله كل الناس تنام وهو ما ينامش يجمع كل المهندسين وكل البنايين اللي في الولايه ويامرهم انهم يحفروا نفق من جوه البلد لبراها وكل ليله ياخدهم الناس تنام وهو ما ينامش يسهر يشتغل يقعدوا بره النهارده يبنوا روضه جديده بره بكره يخرجوا من النفق ويبنوا عماره جديده بره بره بعده يخرجوا من النفق ويبنوا قصر جديد بره لغايه ما خلى بره المدينه دي جنه جنه احسن من المدينه مليون مره بعد سنتين جم عليه فجاه يلا قال لهم انتوا اتاخرتوا ليه ده انا مستنيكم من زمان انا ما نمتش واستنيتكم من زمان واستعدت لكم اول ما فتحوا باب المدينه يقولوا له بالسلامه لقوا مدينه اروع مليون مره من المدينه بتاعتهم عارفين النفق ده يا جماعه النفق ده اللي لازم نحفره عشان الاخره عشان لما نخرج الاخره ما نلاقيش غابات ونلاقي صحراء قاحله لا نخرج الاخره نلاقي جنه اعظم من الدنيا الراجل ده اشتغل وانتبه وعمل القنطره اللي بين الدنيا والاخره هنحفر النفق في رمضان يا رجاله هنحفر النفق في رمضان وهنفضل نبني في رمضان عشان نروح للاخره نلاقي الاخره جنه اعظم من الدنيا مليون مره واعظم كمان هنحفر النفق في رمضان رمضان هو النفق يا ترى هنقدر نجتهد ولا لا هنقدر نشتغل ولا لا يا ترى بعد 30 يوم لما ربنا ينادي على اللي هينادوا من ابواب الجنه الثمانيه هتبقى منهم يا ترى بعد 30 يوم لما ربنا ينادي على اول زمره هتدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر انت هتبقى منهم يا ترى يا جماعة هنبقى من الفائزين بالمقامات العلى من الجنة ولا لا بعد المسابقة دهيت خدوا بالكم يا شباب رمضان جنة ونار جنة ونار احنا في خطر صحافتنا في خطر نار النار يعني تخيل على بعد لا الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النار اشتكت لربنا يا رب اكل بعضي بعضا الواحد واقف قدام الحديث ده اكل بعضي بعضا يعني ايه اكل بعض انا اعرف ان النار تاكل خشب النار تاكل حجر بس النار تاكل نار النار من شدتها تاكل نار ويا رب ده, ده لسه في الدنيا يا رب ده النار لسه ما سعرتش يوم القيامه التسعير الاعظم ده النار لسه في الدنيا مش قد الاخره مش بقوه النار بتاعت جهنم الشديده في الاخره اذا كان من الوقت اكل بعضها بعض امال بعد كده يحصل ايه يا جماعه احنا عايزين ننتبه ده الوقت اللي بيجي له ضربه شمس من الشمس وهي على بعد 93 مليون ميل بيموت فيها امال الش... النار وهي بتلوح الناس والعياذ بالله والشمس على بعد ميل الناس هتعمل ايه يوم القيامه يجب ان احنا ننتبه يبقى انت اخرتك في خطر ورمضان على وجه السرعه جاي عشان ينقذ اخرتك صحيفتك في خطر انت عارف كام ذنب لغايه الوقت اتكتب في صحيفتك انت عارفه كام نكته سودا لغايه الوقت اتطبعت على قلبك بسبب الذنوب انتوا عارفين كام جبل ذنوب لغايه الوقت مكتوب علينا يا جماعه احنا محتاجين رمضان على وجه السرعه فعلا فعلا عارفين كلمه رمضان يعني ايه رمضان جايه من الرمضاء الرمضاء الحر الحارق اللي الصخره بتبقى مولعه تحط رجلك عليها رجلك تتحرق لان رمضان بيحرق الذنوب رمضان بيحرق الذنوب من الصحيفه يبقى احنا محتاجين رمضان على وجه السرعه انت قلبك في خطر قلبك في خطر النكت السوداء اللي على القلب ديت خلاص يا جماعه كفايه ذنوب لغايه دلوقتي انت لو سبت فازه في مكانها في مكانها ثلاث ايام من غير ما تلمعها بيجي عليها التراب قلبك لو ما شغلتوش في الطاعه هيجي عليه الران حتى لو ما عملتش معصيه الران اللي على قلوبنا ده هيروح ازاي احنا قلوبنا في خطر الراجل اللي اتحط له بطاقه فيها لا اله الا الله في كفه الحسنات طيشت 99 سجل سيئات الراجل ده كان قلبه فيه ايه وهو بيقول لا اله الا الله قلبك فيه ايه وانت بتسجد لربنا قلبك فيه ايه وانت بتقرا قران قلبك هيبقى فيه ايه وانت صايمه قلبك هيبقى حالته ايه وانت واقف في التراويح قلبك احنا احنا احنا عايشين ليه احنا عايشين عشان الجنه ايه اهي ربنا جابها لنا اهو في ال 30 يوم دول احنا عايشين عشان ننجو من النار اهو ربنا جاب لنا الشهر اللي هننجو فيه من النار باذن الله احنا عايشين عشان نبقى من السابقين والفائزين اهو الفرصه اتفتحت اهي كل احلام حياتنا لو عملنا دراسه جدوى ملخصه في الشهر ده يلا يا رجاله عايزين السنه دي نبقى قتله رمضان يعني ايه قتله رمضان ايه قتل رمضان ديت البراء بن مالك في غزوه اليمامه لما الحصن اتقفل في حديقه الموت 40000 مرتد جوه الحصن ولازم الحصن يتفتح البراء قال لهم هنعمل ايه ارموني من فوق الباب ادخل جوه وسط الم... وسط المرتدين افتح لكم الباب ازاي يا براء الباب ده لازم يتفتح انا قتيل الباب النهارده قتيله هيتفتح يعني هيتفتح حتى لو على جثتي انا عايزك تبقى قتيل نفسك في رمضان السنه دي لازم هيتفتح يعني هيتفتح باذن الله لازم هتنقل يعني هتنقل لازم هتغير يعني هتغير لازم ايماني هيزيد يعني هيزيد لازم رمضان ده هيبقى نقله حياتي لازم رمضان ده هيبقى وجه على وجه السرعه اللي جاي يغير حياتي يفوقني يوقظني حتى لو هبقى قتيل رمضان السنه دي احد السلف كان بيقول اذا اتيتم ولم تجدوني في الصف الاول في الصلاه فاطلبوني في المقابر يعني ايه يعني مش هيمنعني عن الصف الاول الا الموت قول كده لو ما لقيتونيش في التراويح اطلبوني في المقابر لو ما لقيتونيش في التهجد اطلبوني في المقابر لو ما لقيتونيش في جلسات الضحى اطلبوني في المقابر انا مش هيحول بيني وبين رمضان غير الموت انا قتيل نفسي السنه دي انا قتيل السنه دي ان انا انجو لازم ننجو يا جماعه لازم نفوق لازم نستيقظ بقى يا جماعه ازاي ازاي وصلونا للدرجه دي الواحد يمشي في الشارع بيبقى عقله يحصل فيه حاجه ازاي وصلوا شبابنا للدرجه دي وصلوا ابائنا للدرجه دي ازاي ازاي وصلوا شبابنا ازاي انك تيجي تكلمه في الدين يقول لك انت متطرف الدين بقى تطرف وصلونا لدرجه ان البنات بقوا بيقولوا على الدين تطرف والشباب بقوا بيعتبروا الدين قيود وصلونا لدرجه ان الشاب يتكلمه في الدين يقول لك طب اضمن منين ان انا ابقى سعيد يعني انت خايف من ربنا وصلونا لدرجه انك تقول للشاب توب يقول لك مش قادر ما عدناش قادرين ننفذ كلام مولانا وربنا سبحانه وتعالى ازاي ازاي خرجوا المشاهد دي ازاي دي بقى مجتمع المسلمين ودي نوادي المسلمين ودي وديت اعلام المسلمين ازاي يا جماعه ازاي وصلنا للدرجه دي ازاي وصلنا لدرجه ان شريط الاغاني بقى اغلى من شروط الدين علبه السجاير اغلى من شروط الدين ازازه الزيت اغلى من شروط الدين كيس السكر اغلى من شروط الدين اي دنيا بقت اغلى من الدين عندنا الدين بقى ارخص حاجه وابسط حاجه واكتر حاجه الناس تهدى فيها واقل حاجه من الدنيا بقت هي اغلى حاجه ازاي ازاي ضحكوا علينا للدرجه دي ازاي الشيطان مسخ قلوبنا للدرجه دي عايزين نفوق عايزين رمضان على وجه السرعه يفوق الامه كلها يوقظ الامه كلها ينقل الامه كلها اعظم نقله في حياتها قتيل نفسي السنه دي في رمضان قتلها السلف كانوا قبل رمضان بست شهور يقولوا يا رب بلغنا رمضان بعده بست شهور يقولوا يا رب تقبل منا رمضان يعني ايه يعني لما يبقى عندك 12 عين تشغل 11 منهم خدامين لواحد معناها الواحد ده ايه اه شوفي بقى الواحد ده يبقى ايه ده امل حياتك اهو كذلك يا جماعه اهو رمضان ده كان عندهم امل حياتهم كلها مشغلين الشهور كلها خدامين لرمضان يعني رمضان ده احنا قلت يعني مش هنسيب احتمال واحد في المليون ان رمضان ده ما يقبلش باذن الله سبحانه وتعالى عايزين رمضان على وجه السرعه احنا في خطر امتنا في خطر يا جماعه امتنا في خطر احنا لما تيجي تشوف دلوقتي احوال الفقراء والمساكين الناس اللي بترمي اللحمه في الزباله امتنا في خطر احوالنا ايه كنت لسه بتكلم مع احدى نساء الفضليات جمعيه خيريه ال الاحوال بتاعه الفقراء دلوقتي وصلت لدرجه ايه واحد راح احد الجمعيات قال لي يعني السيده الفاضله اللي قائمه على الجمعيه قال لها انا النهارده اي حد فقير هيجي لك حقق له رغبته شوف يتمنى ايه وانا احققه له انا معايا فلوس كتير جدا احققه له دخلت اول واحده قالت له اي حد قال لها اي حد دخلت اول واحده قال لها نفسك في ايه قالت له قال لها اللي نفسك فيه انا هعمله لك قالت له انا عايزه انبوبه بوتاجاز قال لها ليه قالت له انا بقالي 10 سنين بحوش تمن بوتاجاز جبته بعد 8 سنين تحويش وبقالي سنتين مش عارف اطبخ عليه عشان عايزه انبوبه بوتاجاز وما عنديش انبوبه بوتاجاز جاب للجمعيه 20 بوتاجاز دخلت اللي بعدها قال لها نفسك في اتمني قالت له انا نفسي في ثلاجه قال لها ليه قالت له انا عندي اربع اولاد كلهم متخلفين عقليا بحط لهم الاكل الفيران بتيجي تاكله بخاف على ولاد. انا عايزه ثلاجه احافظ فيها على اجل اولادي الاربعه اللي عندهم تخلف عقلي في هذا المرض جاب للجماعه 20 ثلاجه دخلت الثالثه بيقول لها انت عايزه ايه قالت له يعني قال لها انا انا هحقق اي امنيه انت تطلبيها قالت له اي حاجه اطلبها قال, لي قال لها اي حاجه تطلبيها قالت له انا عايزه فرخه عايزه ايه قالت له عايزه فرخه فرخه الراجل قعد انهار من البكاء عايزه فرخه ازاي قالت له انا امي امها تعبانه ومحتاجه ان هي تاكل تشرب شوربه وتاكل فرخ ما لقتش معاها ثمن فراخ جابت لها عظم فرخه وعملت لها عليه شوربه ونفسها انها تطبخ لامها فرخه في شويه شوربه عشان تشربه تخيل سبحان الله العظيم جاب لك جماعه يا اخوانا انتوا انتوا مش متخيلين الفقر وصل لدرجه ايه ده ناس من وسطنا لو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وسطنا وشاف اغنياء بالمنظر اللي بقى عندنا وفقراء بالمنظر اللي بقى عندنا الوقت المجتمع بتاعنا مجتمعين ناس مش عارفه تجيب الفلوس ازاي وناس مش عارفه تصرف الفلوس ازاي ناس مشكلتها ازاي تجيب الجنيه وناس مشكلتها تصرف في ايه الالوف المؤلفه الفقراء دول في رقبه مين يا جماعه في رقبه مين احدى نساء القائمين على جماعات خيريه لبست نقاب وقعدت وسط الستات تشوف الستات الفقراء دول هم بيوزعوا المعونات بيضحكوا علينا بياخدوا فلوس وبينصبوا علينا الستات دول ايه فسمعت حوار ما بين الستات وهم بيتكلموا مع بعض واحده قالت لها انا اولادي مقطعيني قالت لها ليه قالت لها عايزين ياكلوا بطاطس محمره هجيب لهم زيت منين وهقلها لهم ازاي اولادها نفسهم في بطاطس محمره مش عارفه اجيبها لهم قالت لها اسكتي انا انا بجيب زيت من الزيت المحروق ده اللي بتاع الطعميه اللي جنبنا بيبقى خلاص اتحرق بعد اليوم بتاع الطعميه بجيب شويه زيت محروق احط نقطتين على الفول احط نقطتين على المش احسن يحرق صدرهم من الحرقان بتاع المش تخيلوا يا اخوانا ده ده حوار الفقراء مع بعض مش عارفين يجيبوا بطاطس محمره مشكله عندهم انهم يقلوا بطاطس لاولادهم مشكله مشكله خطيره يا امه محمد امه محمد في خطر امه محمد في خطر لو ما انتبهناش ودي مشكله الدين دي مشكله في الدنيا لسه مشكله الدين الناس اللي مش عارفه حاجه عن دين ربنا الناس اللي ما سمعتش دين نص المجتمع الوقت اللي ما يعرفش حاجه عن الدين الواحد بيمشي في الشوارع بيحس ان احنا بقينا مجتمعين يا جماعه مجتمع بيتفرج على القنوات الدينيه وبيحضر في الجمعيه الشرعيه ومساجد التوحيد في خطبه الجمعه وهو ملتحي ومراته منقبه او هو ملتزم ومراته ملتزمه محب للدين بيروح جمعيه خيريه ونص تاني ما يعرفش حاجه نهائي عن الواقع ده ما يعرفوش يعني, يعني يعني مش عرفوا ورفضوا هو مش عارف اصلا ان في واقع زي ده ما يعرفش ان في قنوات دينيه اصلا واحد يقول معقوله معقوله مين يا جماعه بس احنا عايزين يقظه عايزين ثوره ايمانيه عايزين نجتهد في الدعوه على الناس في رمضان قدر الوسع نوصل الدين للناس نوصل الدين للناس يا جماعه ايه يعني يا اخي لو جبت 1000 جنيه من فلوسك وجبت بقى شرايط دينيه عن التوبه ووزعتها على الناس ولا على الميكروباصات ولا على العربيات السبع راكب ولا على المواصلات ايه يعني يا جماعه هيحصل ايه لو انفقنا لديننا ولو انفقنا لفقراء امه محمد رمضان على وجه السرعه رمضان على وجه السرعه اول فكره في درس الليله ان رمضان ده العنايه المركزه اللي ما ينفعش تروح 30 يوم عنايه مركزه هنخرج منها في ايه تخيل معايا تخيل لو تخيل لو انت بتتفرج على برنامج فيه احد القنوات مهم جدا وانت بتابعه بتركيز شديد فجاه الارسال اتقطع وفجاه جه نشره اخبار وفجاه جه مذيع الاخبار بيقول نبأ عاجل وهام كل الناس اتشدت بتشوف ايه النبأ العاجل قال في احتمال زلزال 10 ريختر يضرب امريكا في خلال ساعات امريكا تتضرب بزلزال 10 ريختر اعلى قوه لزلزال على وجه الارض الناس كلها هتعمل ايه هتفرح طبعا انا جاي الليله عشان اقول لكم خبر اخطر من كده جاي الليله عشان اقول لكم في خلال 24 ساعه زلزال 10 رختر هيضرب جدار الغفله اللي حوالين قلبك في خلال 24 ساعه زلزال 10 رختر هيضرب الصله الضعيفه اللي بينك وبين كتاب الله والقران في خلال 10 اي في خلال 24 ساعه زلزال 10 رختر هيضرب الامه كلها يفوقها من الغفله اللي هي فيها هيضرب شياطين الانس والجن اللي مالين امه محمد دلوقتي في خلال 24 ساعه زلزال 10 رختر هيضرب السيئات اللي ماليه صح- صحائفنا يدمرها وينسفها في خلال 24 ساعه زلزال رمضان رمضان 10 رختر يا جماعه عايزين رمضان السنه دي يبقى 10 رختر رمضان زلزال يزلزلنا انا عايز رمضان ده تاخدي فيه السنه دي امتياز مع مرتبه الشرف انا عايز رمضان السنه دي تخرج منه بقلب جديد انا عايز رمضان زلزال يزلزل قلوبنا وحياتنا ويفوقنا لما مصر اتضربت بزلزال خمسة رختر من كذا سنه الناس ما فاقتش وما اتغيرتش الناس عايزه زلزال اقوى زلزال رمضان اقوى من اي زلزال هو اللي هيغيرنا وهيفوقنا عايزين نفوق انا بحس زي ما في الجيش كده اللواء يقول جنود انتباه يوم كله ينتبه انا بحس ان رمضان كل سنه بيجي يقول امه محمد انتباه يقوم كله ينتبه كله يقوم كله يفوق عايزين رمضان يزلزلنا عايزين رمضان نبقى فيه زلازل من الطاعه ومن العباده نخرج منه اه اصل الزلزال بيقعد خمس ثواني وبعد كده بيجيب الخسائر بتاعته على على الابلسه والشياطين والعصاه انما زلزال رمضان يقعد 30 يوم 30 يوم قلبك بيتزلزل لغايه ما يتطهر 30 يوم صلتك بالله بتدعم 30 يوم شياطين الانس والجن بتتزلزل لغايه ما تموت 30 يوم سيئاتك في الصحف بتتزلزل لغايه ما تتنسف وتزول 30 يوم زلزال رمضان يا جماعه زلزال رمضان مش بس عنايه مركزه رمضان زلزال زلزال بيقول لك ان بيل جيتس بيل جيتس اغنى راجل في العالم لو وقع منه ورقه ب 100 دولار على الارض لو وطى يجيبها يخسر اكتر من ال 100 دولار يا نهار ابيض ليه لانه في الثواني دي اصلا بيكسب اكتر من ال 100 دولار يعني ايه يعني الكفر عرفوا قيمه العمر الكفار عرفوا قيمه الوقت الكفار عرفوا قيمة كل لحظة في عمرهم احنا ليه ما عرفناهاش رمضان لو وقع منك شيك بمليون جنيه لو وطيت تجيبه هتخسر اكتر منه رمضان لو وقع منك مليون جنيه ورق كده اهو دولار مليون دولار ورق كده اهو لو وطيت تجيبهم هتخسر اكتر منهم عايزين نعرف قيمه عمرنا بقى قيمه اللحظات الحرجه في حياتنا قيمه اللحظات الخطره في حياتنا قيمه رمضان قيمه زلزال رمضان اللي جاي عشان يفوقنا يا جماعه خالد عايزين رمضان 10 رختر خالد ان الوليد في غزوه مؤته تسع سيوف في ايديه اتكسروا وهو واقف صامت صامت لغايه ما المعركه انتهت انا عايزك يتكسر في ايدك تسع سيوف في رمضان ده اهو يتكسر في ايدك تسع سيوف وانت واقف صامت بتجاهد نفسك وما بتنسحبش ابدا المراه اللي عندها صرع اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اني اسرع واتكشف قال لها ان شئت دعوت الله لك فشفاكي وان شئت صبرت ولك الايه ولك الجنه تصبر قد ايه تصبر عمرها كله انا بقول لكم يا جماعه بقول لكم بكلام النبي عليه الصلاه والسلام مش اصبر عمرك كله اصبري شهر ولك الجنه اصبر شهر ولك الجنه شهر واحد نصبر على الطاعه ولينا الجنه باذن الله سبحانه وتعالى في غزوه تبوك الجيش خرج شهر جاعوا وعطشوا واتبهدلوا واستحملوا الرياح وسابوا الثمار ومشوا 1500 كيلو متر في الحر على رجليهم واتسموا في الاخر جيش الامراء جيش الامراء بتاع رمضان هينطلق يا جماعه 30 يوم زي غزوه تبوك غزوه رمضان 30 يوم منطلقين الى الله يا ترى هنعمل ايه يا ترى هنبقى فعلا قتلت نفسنا في رمضان السنه دي يا ترى هنجتهد الرماة على غ- على جبل احد لما شافوا الدنيا وقالوا الغنيمه وطلعوا يجروا عليها ما خدوش الدنيا ما خدوش حاجه اوعي لو شفت الدنيا في رمضان تنزلي من على جبل رمضان اوعي لو شفت الدنيا في رمضان تنزل من على جبل رمضان رمضان سلسله جبال جبل الصيام جبل القران جبل الذكر جبل صناع المعروف جبل الدعوه الى الله جبل التهجد احنا قاعدين نكافح لغايه ما في الاخر نبقى نوصل للقمم دي كلها ونبقى من اهل القمه بعد رمضان اوعى تنزل من على جبل رمضان اوعى تنزلي من على جبل رمضان لو شفت اي دنيا عارضه ليكي اوعى يا جماعه اوعى يا اخوانا لاي دنيا لو الوقت انا رحت لواحد قلت له انا معايا ليك عقد عمل قال لي عقد عمل بره قلت له اه قال لي بكام قلت له بمليون جنيه مليون جنيه لمده لمده شهر مليون جنيه لمده شهر اه انا موافق قال لا بس انت عندك امتحانات في الكليه بتاعتك لا لا لا هاجلها قال لا طب وانت عندك آه، شغل لا هاخد اجازه ليه عقد مليون جنيه انا جاي لكم النهارده مش عقد مليون جنيه انا جاي لكم النهارده عقد بالجنه عقد بالجنه ربنا اشترى منك نفسك ومالك في رمضان يديك الجنه موافق ولا لا موافق انك تبيع نفسك ومالك لله في رمضان بالجنه ولا لا بابواب الجنه الثمانيه ولا لا موافقين ولا لا يا جماعه موافقين على العقد الخطير ده ولا لا يا اخوانا رمضان زلزال زلزال زلزال بيزلزل الغفله اللي في قلوبنا الغفله والكسل اللي في قلوبنا تجاه القران زلزال هو الرسول لما قال ان ال ال الايه ان الايه خير من ناقه كوماء يعني الايه بالمصطلح الحديث احسن من عربيه مرسيدس ليه لان العربيه مرسيدس هتوصلك في الدنيا انما الايه هتوصلك لربنا سبحانه وتعالى العربيه المرسيدس هتنقلك نقله درجه في الدنيا وسط اهل الدنيا انما الايه هتنقلك درجه في الجنه عايزين نفوق يا جماعه ده انت لما بتقراه بتقراه بس قلبك بيتملى سكينه والبيت بيتملى ملائكه والصحيفه بتتملى حسنات لو فهمته تبقى من اهل الله وخاصته لو حفظته تبقى من سكان الفردوس الاعلى القران القران يا جماعه انا عايز القران في رمضان يبقى صاحبك تصاحبيه ليل نهار في المواصلات في الكليه في الشغل في كل مكان في البيت في في اي وقت انا عايز القران في رمضان يبقى صديقك اللي هيصدق ليك في النصح انا عايز رمضان في, في, في عايز رمضان يبقى حبيبك رمضان حبيبي رمضان انا عايز اكتبي كده ورقه رمضان حبيبي رمضان ده اللي هيقربني من حبيبي رمضان ده اللي جايب لي الطاعات اللي انا بحبها رمضان ده اللي هيملى قلبي حب لله خلي ربنا يحبني رمضان حبيبي رمضان حبيبك اللي انت هتأنسي بالطاعه فيه ليل نهار انا عايز القران يبقى حبيبك اللي انت هتأنسي بالتلاوه فيه ليل نهار انا عايز القران يبقى هدفك لازم اوصل للقران في رمضان لازم لازم افهم القران في رمضان لازم ابكي من القران في رمضان لازم قلبي يتزلزل جدران الغفله اللي حواليه في علاقته بالقران في رمضان انا عايز القران يا جماعه في رمضان يبقى هو حياتنا كلها يبقى كل حاجه في حياتنا ايه رايكم يا اخوانا ايه رايكم عبد عبد الله بن حذافه السهمي لما قال لملك الروم لما قال له تنصر واعطيك نصف ملكي قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته انا عايزك تقول في رمضان والله لو اعطيتني يا دنيا ملكك وملك ابائك على ان اترك القران طرفه عين ما تركته يا اخوانا الالوف اللي بتدخل رمضان التراويح في رمضان اول رمضان ما كان بنشوفهاش بنشوفهاش اللي يقعد يقرا القران طول النهار وبعد الفطار يفطر على سجاره ولا ينزل خبر رمضانيه ولا يقعد يتفرج على فوازير رمضان ولا مسلسلات رمضان ده لو كان ايه واحده دخلت في قلبه ما كانش عمل كده ايه واحده رمضان فرصه ان قلبك يتعرض عليه القران كله كذا مره رمضان فرصه انك انت القران يرجعك لربنا القران يشد قلبك لربنا القران يغسل قلبك القران ي- قلبك هيتحط شهر في العنايه المركزه يتطهر ويتغسل ويتنظف ويرجع لك قلب جديد تماما تماما يا جماعه رمضان زلزال زلزال لكسر الامه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بقى الممثلين نشطه للبطل اكتر من الحق بقى الفنانين والمغنيين بينشطوا للبطل اكتر من الحق معقول معقول لغايه دلوقتي ما بكيتش ولا مره من احوال البنات وهما ماشيين في الشارع معقول لغايه دلوقتي ما فيش ولا مره بكيت لما شفت الطعنات اللي بيطعن بها امه محمد صلى الله عليه وسلم وقاعدين مستنيين يا ترى اوباما اللي هينجح في انتخابات امريكا ولا الراجل التاني بتاع الجمهوريين ولا هينجح يا ترى الديمقراطيين ولا- يا ترى مين اللي هينجح ده ده بيقول هنشيل القوات من العراق وده بيقول هنحارب العراق ونزود القوات ايه يا اخوانا احنا مستنيين اوباما ولا ولا زفت الطين ولا ينجح عشان امتنا تنتصر احنا ننتصر بالكفار احنا ننتصر بعقيدتنا بديننا بان احنا نقوم رمضان نقله في حياه الامه رمضان يقظه في حياه الامه لازم نفوق يا جماعه لازم نفوق ما نقعدش نستنى الانتخابات الرئاسيه في امريكا ونقعد نتابع ال- الافلام المسجله بتاعه دورات بكين بتاعه الاولمبياد لا يا جماعه عايزين نفوق بقى رمضان نقله لازم نفوق انا قلت لكم لو زلزال 10 ريختر ضرب امريكا اهو رمضان اشد من امريكا على زلزال 10 ريختر رمضان اشد على اليهود من رمضان زلزال 10 ريختر رمضان لو مشينا صح لو فوقنا فيه صح اشد من 1000 زلزال يضربهم لانه هيفوق الرجاله هيفوق الاسود مره تانية هيرجع الامه مره تانية رمضان زمان كان موسم طاعه بس الوقت بقى موسم طاعه وموسم معصيه الخيبه الرمضانيه الفلانيه الليله ب 500 جنيه يدخل يدمر حسناته كلها ويدفع كمان 500 جنيه و1000 جنيه رمضان بقى موسم طاعه ومعصيه عشان كده لا زمان كنا بناخده عباده بس لانه موسم طاعه الوقت بقى موسم طاعه ومعصيه لازم نشتغل في الدعوه لازم يا جماعه لازم نجتهد في الدعوه ليل نهار لازم ادارات المساجد في كل القرى وكل المدن تعمل تهجد غير التراويح يعني هم يعملوا خيب رمضانيه للفجر واحنا ننام في بيوتنا ونقول لازم نعمل للشباب بيئه بديله لازم كل شاب يسلم نفسه لجمعيه خيريه بدون اختلاط بين الذكور والاناث يسلم نفسه الجماعه خليه يشتغل معاها لازم كل شاب يعمل مشروع لنشر الدين والشرايط والكتيبات في عيادات الاطباء وفي المحلات وفي المواصلات ولاصحابه لازم يا جماعه لازم نقوم لازم نتحرك لازم نشتغل لازم نستفيد من زلزال رمضان يبقى زلزال يزلزل الامه كلها فعلا عايزين نستيقظ يا جماعه نستيقظ الوضع ده ما ينفعش الوضع اللي الامه وصلت ليه هنتسال عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم هنتسال على المغني اللي بياخد 100000 جنيه في الحفله والمغنيه اللي بتاخد 60000 دولار في الحفله هنتسال على 40 مليار جنيه حجم تجاره المخدرات في بلدنا الوقت في بلدنا 40 مليار جنيه مخدرات جاهزين للطلب في اي لحظه هنتسال يا جماعه هنتسال عن المليارات اللي بتنفق في فساتين السواريك كل سنه في استيرادها هنتسال عن مليارات السجاير اللي بتتدخن في الخليج ومصر وبلاد المسلمين هنتسال الكلام ده فلوسكم راحت فين هنتسال يا جماعه يعني ممكن انسان يعيش من غير كبد مش ممكن ما ينفعش الملتزم يعيش من غير دعوه ابدا دي كبدك هتموت لو سبت الدعوه هتسقط من نظر الله لو سبت الدعوه ربنا يقول لك يوم القيامه استنصرتك فلم تنصرني انا يا رب انا يا رب كنت انصرك ازاي ما شفتش ما شفتوش يا جماعه الناس الوقت في الشوارع الناس مش عايزه تسمع دين لازم ننزل للناس ونوجه الناس اوعى تفتكر انك ما تقدرش تعمل حاجه وهم اوعى تفتكر ان مالكيش دور في التغيير وهم كلنا لينا دور كلنا نقدر نقلب الدنيا والله العظيم بالهدايه بالحكمه والموعظه الحسنه والرحمه والحلم والرأفه ولكن نشتغل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اشتغل اوعى حد يفتكر انه ما يقدرش يعمل انت تقدر تعمل كتير بكلامك ما بعرفش اتكلم بتوزيعك ما بعرفش اوزع بمالك باي حاجه تقدر تعمل بلغتك اللي معاك بالكمبيوتر موهبه الكمبيوتر اللي عندك بموقع النت اللي ربنا مديهولك تقلب كل الكلام الفارغ اللي فيه وتعمله موقع اسلامي بالمدرسه اللي ربنا مكن لك فيها بالجامعه اللي انت استاذ فيها بالطلبه اللي بيجوا ياخدوا عندك درس خصوصي يا مدرس كلنا نقدر نعمل حاجات كتير قوي يا جماعه ربنا نقدر والله العظيم بس لو فوقنا يا جماعه ده لقمتين وبقين ميه سيبناهم لربنا 12 ساعه ادانا باب في الجنه اسمه الريان امال لو سبت عمرك ليه امال لو سبت حياتك ليه امال لو ضحينا بكل حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى رمضان عنايه مركزه مطلوب على وجه السرعه للامه رمضان زلزال مطلوب انه يزلزل شياطين الانس والجن اللي في الامه زلزال يزلزل السيئات اللي في صحيفتك تتمحي وتتنسف زلزال يزلزل الكسل اللي عندنا في قيام الليل زي ابو مسلم الخولاني لما كان بيقول لرجليه قومي فوالله لا ازحفن بيك زحفه لو ما عدتش قادره تكملها انا هكملها زحف ربنا قول لرجليك كده قول لرجليك كده يا جماعه ليه رمضان غير اي ليل ليه رمضان بيتحدد فيه مستقبلك كله لله في كل ليله عتقاء عتقاء يعني رمضان عارفين يا الدفع يا الحبس يا العتق يا الحبس في جهنم يا النجاة يا الحبس في جهنم لازم ننتبه لله في كل ليله عتقاء عتقاء يعني واحد رقبته اتسلسلت ومتساق لجهنم جه واحد فك الرقبه والسلسله ورماها وقال له انت على الجنه ما انتش على النار يعني واحد كان رايح جهنم يعني ناس اتكتب عليها النار بسبب ذنوبها وربنا عتقها عايزين نفوق عايزين نستيقظ رمضان رمضان امتحان رمضان امتحان خطير جدا رمضان ده اخطر امتحان في حياتنا كلها انا عايز كل تشبيه قلته بعد الحلقه اللي عايز يحمل الحلقه من على النت او يقعد يستفيد بيه يسترجع الحلقه او يسمع الاعاده ويكتب الافكار اللي انا قلتها ويشوف الكلام ده هينفذ منه في رمضان ايه العنايه المركزه هياخد ادويه قد ايه من الادويه الايمانيه والتعبديه في رمضان الزلزال يا ترى تخرجي من رمضان كام ريختر يا ترى تخرج من رمضان مسلم كام ريختر ايوه احنا عايزين مسلم زلزال عايزين مسلم يكسر الدنيا خالد بن الوليد راح زلزل المرتدين في اليمامه بعد كده طلع على الفرس زلزلهم وكسرهم بعد كده طلع على الروم زلزلهم في القادسيه ما كانش بيبطل مصعب مصعب بن عمير زلزال زلزال 10 ريختر الرسول بعته المدينه المنوره عليه الصلاه والسلام زلزال 10 ريختر ضرب الشرك في قلوب اهل المدينه ما نامش غير واهل المدينه على الاسلام عمر بن الخطاب يوم ما اسلم زلزال 10 ريختر ضرب مكه ازاي زلزال بعد ما كان كل صحابي خايف انه يكح جنب الكعبه خد الصحابه في اثر في كلامه بعض بعض المقال خد الصحابه وخرجوا صفين وهتفوا بعقيده الاسلام في الكعبه زلزال 10 ريختر ضرب الكعبه ضرب مكه محدش يقدر يكلمه جعفر بن ابي طالب لما هاجر للحبشه وعمرو بن العاص راح قال للنجاشي رجعهم لنا اتكلم 10 دقايق زلزال 10 ريختر ضرب قلب النجاشي اسلم لما سمع كلام جعفر الرسول خرج ب 80 صحابي من مكه للمدينه مهاجرين 80 زلزال زلزلوا العالم كله وزلزلوا عروش العالم كلها عايزينك تبقي زلزال عايزك تبقى زلزال عايزين يا جماعه اهل الباطل لما يسمعوا عننا يترعبوا ليه زلازل هتزلزلوا عايزين لما تيجي تكلم الناس عن ربنا زلزال يزلزل قلوبهم من الخشوع عايزين يا جماعه لما تيجي تسمع القران زلزال يزلزل قلبك من شده التاثر بالقران عايزين نبقى مسلمين 10 يخطر زي الصحابه زي الجيل الاولاني اللي زلزل الدنيا كلها وزلزلوا ها الجبال وقعت وما وقعوش ليه ثابتين الزلازل ما تاثرش فيهم هم اللي زلازل هم اللي راحوا زلزلوا عروش الارض كلها عايزين نفوق رمضان ده موسم الشحن رمضان ده اخطر موسم في حياتنا موسم الشحن كله ازاي المحمول انا بحطه في الشحن بالليل لو اتشحن نص نص هيصفر من الظهر من العصر انما لو اتشحن شحنه حلوه يقعد له كذا يوم او كذلك رمضان رمضان شحنه السنه كلها لو اتشحنت صح في رمضان في ناس يا جماعه قلبها بيصفر في شوال وفي ناس قلبها بيصفر في نص السنه وناس لغايه شعبان اللي بعد رمضان ولسه الثمان شهور بتوع الشحن كاملين وناس بتدخل رمضان اللي بعده بشحنه رمضان اللي قبله ليه اتشحن شحنه صح اوعى قلبك يفصل منك وسط السنه لانك ما اتشحنتش في رمضان صح خدي بالك رمضان شحنه السنه كلها اوعى تضيعيه رمضان شهر يا جماعه شهر هيتغير شهر شهر ممكن عداد السيئات كله يرجع على الزيرو تاني يرجع على الصفر ليه ترجعي كيوم ولدتك ام رمضان يا ترى بعد رمضان هنخرج بايه يا ترى في رمضان هنخرج بايه يا ترى في رمضان رمضان فرصه ان احنا ناخد قرار قرار حقيقي ليه طول السنه شغل وزحمه وتعليم مفيش فرصه رمضان اعتكاف 10 ايام خلوه في المسجد تراويح تهجد صيام قران فرصة ان احنا ناخد القرار بقى ونفصل لديننا ولان لو ما خدناهوش في رمضان مش هنعرف ناخده لو ما فصلناش لديننا مش هنعرف ناخد القرار بعد كده رمضان امتحان يعني إيه امتحان يعني إيه امتحان يعني الامتحان يا جماعة اي امتحان الانسان بيدخله ركزوا معايا يا شباب ركزوا معايا يا كل امة محمد ركزوا معايا الوقت في الكلام اللي انا بقوله ده انا والله العظيم انا والله ما قصدي اشد والله ما قصدي ازعق والله ما قصدي اتكلم بسرعه والله يا جماعه رمضان طوفان مشاعر الواحد يعمل ايه الواحد بيقرا القران بيحس ان هو بيتزلزل من جواه الواحد بيسمع كلام النبي بيحس يا رب يا رب ما تحرمنيش من النور ده بعد ما وريتهوليش ما تحرمنيش يا رب من النور ده بعد ما عرفتني طريقه الواحد بيحس ان اللي بيتربى في مدرسه القران والسنه ده ما بيعرفش يسكت ما بيعرفش يهدى ما بيعرفش يتكلم حتى بالرأي ما يقدرش من كتر اللي المشاعر اللي بيزرعها في قلبك القرآن والسنة اه يا أمة محمد لو نتربى بعد رمضان النقلة بتاعتنا اللي هنتنقلها إن شاء الله طلب العلم يا شباب طلب العلم امتحان يعني ايه امتحان الامتحان ده الواحد بيدخل عشان يقبل أو يرفض عشان يتعرف هو ينفع ولا ما ينفعش في رمضان هيتعرف انت تنفع ولا ما تنفعيش الامتحان في لحظه الورقه بتتسحب في بعد 30 يوم الورقه تتسحب خدي بالك لازم بسرعه تجاوبي في الامتحان بيبقى الوقت اللي بيتاخد على قد الاجابه ما ينفعش انك تضيعي وقت على قد الاجابات اللي مطلوبه في الامتحان يا جماعه الامتحان عايز تركيز ما ينفعش تشتت نفسك في رمضان بين الدين والدنيا ما ينفعش زي الصح زي احد السلف اللي سمع سيدنا ابو ايوب الانصاري وهو بيقول ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف فقال له انت سمعته من رسول الله قال نعم كسر غمد سيفه ليه كسر الجراب اللي السيف بيتحط فيه مش راجع خلاص انا مركز انا مركز في طريق زي اللي رمى التمرات قبل غزوه بدر انا مركز خلاص انا مش هركز غير في حاجه واحده الامتحان ده ما ينفعش انك انت تشتت نفسك الطالب لو خرج بعد الامتحان بثانيه واحده وبص في الورقه لقى سؤال ما عرفوش خلاص راح عليه يبقى الامتحان ده لازم هو فرصتك الوحيده انك تجاوب فيه صح الامتحان ده يا جماعه الطالب في الثانويه العامه نص درجه بتفرق في كليته وممكن بعد كده في جوازه وممكن بعد كده في شغله الامتحان ده ممكن الدرجه تفرق فيه درجتك في الجنه في درجه قلبك في درجه اتصال قلبك بالله في مقامك عند الله امتحان خطير الامتحان ده اسئله سؤال الصيام التراويح هتعملي في ايه سؤال التهجد هتعمل في ايه سؤال الصيام سؤال الصدقه سؤال الدعوه كلها اسئله ما ينفعش نجاوب سؤال ونسيب سؤال ما ينفعش عشان نجيب تقدير لازم نجاوب الاسئله كلها الامتحان ده نتيجته يا اما ربح البيع ابا يحيى مبروك مبروك الف الف مبروك يا اما رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له الوقت عدى يا جماعه الوقت عدى الى حد ما يعني احنا لسه لنا مثلا حوالي 10 دقائق في وقت البرنامج فاحنا عايزين ننتقل بقى للكلام المهم عايزين ننتقل للكلام الخطير الوقت يا جماعه عايزين ننتقل للكلام العملي صم صيام مودع خلاص اعتبر ده اخر شهر في حياتك اعتبر ده خلاص ساعات وهتدخل اوضه العمليات اخطر عمليه في قلبك هتتعمل عايزين ننتبه يا جماعه عايزين ننتبه ان ال 30 يوم دول هيتوقف عليهم مصيرك وحياتك كلها عايزين ناخد بالنا ان رمضان ده امتحان هنخرج منه بشهاده شكلها ايه هنخ... كل ساعه في رمضان تروح خساره فادحه لا يعوضها شيء ليه يا شباب ليه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران اشمعنى رمضان اللي ربنا نزل فيه القران لان القران ده المهمه ده الرساله فربنا جعل البدايه في رمضان بدايه الامه في رمضان بدايه تغييرك في رمضان بدايه تغييرنا كلها هي رمضان رمضان البدايه الحقيقيه للتغيير والانطلاق الى الله طب ليه رمضان ربنا خلى رمضان صيام عشان البدايه تبقى بدايه قويه كلها ترفع عن الشهوات وتفرغ لدين الله سبحانه وتعالى وبعد ايه الصيام في سوره البقره ربنا يقول واذا سالك عبادي عني بدا المسلمين ترتفع ايمانياتهم في معرفه الله ويسالوا عنه فاني قريب اكتر حاجه تقربك من ربنا هي رمضان اجيب دعوه الداعي اكتر حاجه هتخليك مقبول عند الله هي رمضان عايزين ننتبه يا اخوانا لخطوره الوضع اللي احنا فيه الوقت رمضان عشان نفوز فيه مطلوب ايه مطلوب خمس حاجات ايه هما اول حاجه قبل الخمس حاجات لازم كل يوم يبقى حد مفيش حاجه اسمها الشهر 30 يوم قطعيه لا كل يوم في حد ذاته خطر وانت في السحور تجدد العزم على العباده القويه جدا في اليوم اللي بعده لازم يا جماعه ندخل بقوه ما ينفعش نقع في النص ما ينفعش هتبقى مصيبه هنبقى خسرنا كل حاجه لازم ننتبه يا جماعه الى ان اليوم هنقسمه اوراد احنا دلوقتي هنقول خريطه للشغل في رمضان هنقول برنامج عمل لرمضان هنقول خطه رمضان هنقول روشته العنايه المركزه اللي هتتصرف لك لازم تاخديها بكل دقه وكل انضباط في رمضان احنا دلوقتي هنتكلم عن شهر في غايه الخطوره يا جماعه يبقى لازم تركزوا معايا لازم تستعد صح ده رقم واحد استعد صح ازاي انك تدخل ناقل على الثالث ما تدخلش على الاول ولا الثاني انك تدخلي على نظيف البسي نقاب النهارده ايه طب على نظيف رب ريحتك النهارده انت بتقول كلام غريب لا ما بقولش غريب انا بقول لك ادخل على نظيف واسمع كلامي صدقني والله العظيم ادخل على نظيف ولازم تستقبله صح استقبال الحبيب للحبيب يعني ايه يعني اضرب ضربه البدايه ايه ضربه البدايه ادخل بكل قوه بكره المغرب احتمال يبقى اول رمضان او بعده المغرب تبدا بكل قوه عشان قوه الانطلاق تخليك تنطلق ان شاء الله طول الطريق وبعد كده تخطط صح الخطه اللي هنحطها دي تحطها بين عينيك عشان يبقى كل دقيقه لها برنامجها بعد كده تجاهد صح انك لو جيت تفطر جاهد ان الخطه تتنفذ مفيش حاجه اسمها انك تقع باذن الله بعد كده تعرف ان كل حاجه من فوق مش بمجهودك ايه الخطه بتاعتنا ايه هي روشته العنايه المركزه اللي هتصرف لينا يا جماعه نبدا من صلاه ايه نبدا من صلاه الظهر صلاه الظهر اول حاجه نبداها بصلاه الظهر مثلا طبعا احنا نقول لهم ظروف خاصه بعد كده نبدا من ان شاء الله نبدا من صلاه الظهر اول حاجه اول ما تسمع الاذان تلبي يعني ايه تكبيره الاحرام لا تكبيره الاذان انا مش عايز اقول تكبيره الاحرام دلوقتي انا عايز اقول تكبيره الاذان اول ما الاذان يقول الله اكبر كل حاجه تنتهي ليه لو ما كبرناش ربنا في رمضان هنكبره امتى خمس دقايق يا رب واجي لك انسوا المعامله دي مع ربنا لا اول ما يتاذن يقول الله اكبر نلحق الاذان والوضوء تجديد الوضوء والسنه والصف الاول وتكبيره الاحرام يبقى تكبيره الاذان دي اول حاجه بعد كده هنصلي طب من الظهر للعصر نعمل ايه هنبدا بفقره مفتوحه الظهر العصر ده هننوع فيه يعني طول اليوم هو القران والصلاه انما من الظهر للعصر دي الفقره المفتوحه بتاعتنا هنعمل ايه صلاه رحم اه اتصل برحمك إيه زيارات اخوه واصدقاء جميل صنائع المعروف ابدا اشتغل بقى عندنا مجموعات يعني بي الواحد بيشوف مجموعات شباب بيجمعوا بعضهم ويجيبوا عيش ويجيبوا سندوتشات ويجيبوا جبن ويجيبوا لحوم ويقعدوا يعملوا سندوتشات ويقوموا طالعين على الطرق السريعه موزعين على المواقف بيروحوا بيتهم بعد ربع ساعه من الفطار بس فطروا كام واحد عايزين بقى نشتغل كده يا رجاله بقى عايزين الشباب يلموا نفسهم بقى ويبداوا يشتغلوا والشباب والكبار والكبار لا ليه كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل والاطفال كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل ده الفقره المفتوحه من الظهر للعصر فقره الدعوه الشغل في الدعوه يا جماعه اللي عايز يشتغل في الدعوه لازم كل واحد يوزع في رمضان ده على الاقل 100 شريط والله العظيم يا جماعه قليل ولو معاك مال ربنا هيسالك وكتيبات كتيبات دكتور محمد العريفي روح اشتريها من مكتبات اسلاميه وحطها في عيادات الاطباء ايه المانع حاجه في قمه الروعه والجمال شرايط التوبه اللي اثرت فيك او فيك روح حتى وزعها على الناس وعلى المواصلات لازم يا جماعه مشاريع صناع المعروف مشاريع الدعوه الى الله والنزول للدعوه ودعوه اصحابك والتربيط مع اصحابك عشان التراويح والتهجد ولو عامل عزومه في الفطار بقى ساعه الفطار يبقى اذا دي فتره المفتوحه اللي احنا نشتغل فيها باذن الله سبحانه وتعالى بانفتاح لينا خلاص يا جماعه خلاص يا رجاله دي اول حاجه بعد كده صلاه العصر تكبيره الايه الاحرام لا تكبيره الاذان تكبيره الاذان طب من العصر للمغرب هنعمل ايه هنعمل اخطر ورد في اليوم كله ايه هو التحضير للتراويح الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل نحضر له من الوقت نحضر له ازاي بدل ما تنام سرحان حرام حرام كل يو... كل شهر 3 ساعات 30 يوم نقف رجلنا ورمه احنا مش فاكرين مش فاهمين حاجه لا نحضر الجزء نقراه نقراه او نسمع تفسيره او نقرا تفسيره او نقراه بخشوع شديد وهتدعي لي والله العظيم لما تقف في صلاه التراويح تلاقي كل حاجه متغيره في قلبك طيب وقبل الفطار الدعاء اتصلوا على رقم 222 الرقم الخيري ايه الرقم الخيري ده واحد صاحبنا قالها لواحد فقعد يتصل 222 محدش بيرد عليا قال له يا ابني ركعتين الساعة 2 بدمعتين لربنا سبحانه وتعالى الدعاء في المسجد اوعى يبقى بره المسجد الفطار نعمل فيه ايه كل يوم افطر مع والدتك افطر مع رحمك افطر مع قرايبك افطر مع اخوانك اعزم على الفطار اعزم جيرانك على الفطار النهارده ورحمك بكره واصحابك بعده وقرايبك بعده يا جماعه لازم الفطار ده يبقى ورد عباده رهيب رهيب لازم نفطر الناس كلها نورط نفسنا في تفطير الناس بقى طيب وبعد كده ها من المغرب للعشاء ننزل جري على المسجد عشان الجزء يتقري تاني باذن الله سبحانه وتعالى عشان نقرا الجزء للمره الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى خلاص يبقى كده قرينا الجزء مرتين نقف في التراويح ابشر بقى بخير التراويح مرت عليك منذ ولدتك امك خلاص صلينا التراويح بعد التراويح هنعمل ايه لا كلام ولا سلام نروح بيوتنا لو في مشوار دعوي سريع ولا اي حاجه وخلاص نروح بيوتنا عشان ناكل وننام نصحى للتهجد التهجد التراويح عملنا فيها ختمه على مدى الشهر ختمه ختمه سماع ختمه سماع ليه لان احنا لما هنسمع القران طول الشهر كاننا ختمناه مره بس ختمه سماع طيب التهجد لازم نتعود على التهجد الفردي بقى قيام الليل الفردي لازم وادارات المساجد اعملوا تهجد انقذوا الشباب اعملوا لهم بيئه ايه المشكله اما تجيب مقرئ ولا اتنين مقرئ متبرعين ولا باجر يا سيدي ونعمل بيئه للشباب بدل الخياب الرمضانيه والسهر قدام التلفزيونات يبقى هنعمل التهجد وتقومي في بيتك التهجد على قد ما تقدري طيب جميل بعد كده السحور بعد كده صلاه الفجر جلسه الضحى اخطر ساعه في اليوم الساعه اللي لو بداتها صح اليوم كله صح البدايه بتاعت القاطره بتاعت اليوم كله يبقى اذا جلسه الضحى يا شباب 30 حجه 30 عمره 30 غزوه مجاهد عابد حج معتمر قطعت الدنيا كلها عبال وجات يبقى الساعه دي خطيره يبقى ساعه جلسه الضحى دي جديه ما يقعدش بقى الناس في المسجد ده يكلم ده وده لا وشك للمصحف باصص للقبله ساعه في قمه الجديه وتقوم بعدها تصلي اربع ركعات لله ربنا يكفيك طول اليوم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه رب العزه في الحديث القدسي عبدي لا تعجز ان تصلي لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره رزق وكل حاجه طيب من الضحى للظهر يا سيدي نام روح شغلك ما ننساش ننوه على ان في رمضان المشغولين انا بروح شغلي خلاص عندك من العصر للضحى وانت عندك بقى من ايه من الضحى للعصر اعمل اللي انت عايزه وروح شغلك ونام رمضان الستات انا عندي ثلاث عيال لسه اطفال اعمل ايه يا ستي اذا كنت مش هتقدر تصلي التراويح تحت عندك 1000 عباده تعملها ما تضيعش رمضان رمضان المعتمرين انا رايح عمره اعمل ايه اللي انت بتقوله كل اللي قلناه بس تزود عليه الطواف حوالين الكعبه بعد كل صلاه انت رايح تطوف وتدعي اوعى تنسى العباده الخطيره دي طيب رمضان المحترفين اللي عايز يبقى داعيه بكره الصبح طول النهار كل وظيفتك انك تقرا في تفسير الجزء بتاع النهارده وبالليل من اول المغرب لغايه الفجر كل وظيفتك انك تقوم به الليل وتتهجد بيه وتسمعه في التراويح وتقرا من المغرب والعشاء مره ثانيه بحيث انك هتخرج في الاخر وجبه قرانيه خطيره خلاص يا رجاله يعني انا يعني حاولت ان انا الم على قد ما اقدر يعني في جمعيات خيريه تبع مشروع شنطه رمضان عايز بسرعه باذن الله سبحانه وتعالى ان انا انبهكم عليها في خلال دقيقه باذن الله كل واحد يطلع محموله بسرعه زي ما قلت لكم يا شباب الناس اللي مش لاقيه زيت تقلي لاولادها بطاطس محمره الناس المستشفى الجزام واحده راحت تزورهم بكوا بكوا بالدموع قالوا لها اول مره مسلم يدخل يزورنا ما بيزورناش غير التانيين التانيين اللي رايحين عشان يخرجوهم من دينهم اول مره مسلم يجرؤ انه يدخل وما يخافش من العدو مننا اول مره عايزين يا جماعه يبقى عندنا جهد في صناعه المعروف عايزين ننقذ الفقراء الناس اللي بتنتحر بسبب الفقر في رقبه مين انا عايزكم تاخدوا ارقام انا قلت المره اللي فاتت جمعيتين هكررهم تاني منهم جمعيه ربنا يبارك فيهم بيقولوا ان بفضل الله لغايه دلوقتي خلصوا 6000 شنطه من شويه رمضان ولسه 4000 شنطه انا عايز رجال الاعمال اصحاب المصانع اللي عندهم سمنه وزيت وسكر وحاجات كميات يا جماعه انا عايز اخوانا التجار جمله التجار كل كلهم لازم يشاركوا اللي معاها دهب يا ستي ده انت غويشه في ايدك تاكل 50 اسره طول رمضان يبقى في ميزانك عند ربنا 50 رمضان فوقوا يا جماعه انتبهوا يا جماعه قبل ما السفينه اللي احنا فيها ده تغرق قبل ما نقابل ربنا ربنا سبحانه وتعالى مش هنستحمل عتاب الملك على اللي الاغنياء انهم اتخلوا عن الفقراء الجمعيه الاولانيه جمعيه منابر النور اللي هو بفضل الله لغايه دلوقتي خلصوا 6000 شنطه رمضان ولسه 4000 شنطه ان شاء الله ولهم انشطه خطيره جدا في كل المجالات ربنا يبارك في الحاجه منى نمرتها 010 اكتب يلا معايا بسرعه اكتب معايا احنا مش هنزهق من صراع المعروف دي مش حلقه وخلصت 010 60 88 صفر 40 صفر 10 60 88 صفر 40 دي جمعية منابر النور الجمعية التانية جمعية اتباع الصادقين الاوائل ربنا يبارك في الحاجة هدى يا رب اتباع الصادقين الاوائل ودي مختصة بالمرضى وعلاج المرضى والشلل والبتر والجلطات ربنا يعافينا يا رب صفر 16 55 270 74 صفر 16 دول مجاهدين لازم نسندهم يا جماعه مجاهدين للاغاثه الاجتماعيه صفر 16 55 270 74 دي جمعيه اتباع الصادقين الاوائل الجمعيه الثالثه جمعيه العدل والاحسان برضو اعلنا عنها المره اللي فاتت ولا زلنا عايزين تبرعات رهيبه عايزين معونات رهيبه عشان شطه رمضان والتبرعات العينيه ممكن اهم كمان من التبرعات الماديه صفر عشرة جمعية العدل والإحسان دي رقمها مميز جدا صفر عشرة رقم مميز جدا لجمعية مميزة جدا مش بنعلن هنا عن حالة فالمان صفر عشرة ستة خمس تمانيات أربعة صفر عشرة ستة خمس تمانيات أربعة رمضان سعيد يا رجالة إن شاء الله بإذن الله نلتقي مع بعض كل يوم ان شاء الله بعد الفطار باذن الله بعد الفطار بربع ساعه ان شاء الله تفطروا عليا يعني ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ويعني يعني على فين يا شباب وعلى فين يا امه محمد كلها يعني بنكلم شباب دبي وشباب البحرين وشباب قطر والدوحه والرياض والمغرب العربي والعجمي ومارينا شباب الجامعه الالمانيه بنات الجامعه الامريكيه في ابو ظبي وفي القاهره بنات الجامعه الالمانيه والكنديه احنا بنكلم امه محمد كلها شباب امه محمد كلهم حمله انقاذ رهيبه لازم كلكم تبقوا فريق لانقاذ شباب امه محمد وانقاذ الجيل بتاع امه محمد اللي طالع ده معانا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استعملنا فيه في طاعتك ليلا ونهارا اللهم استعملنا فيه في عبادتك في كل لحظة من اعمارنا فيه يا رب اجعلنا من الفائزين في ليلة القدر فيه يا رب اجعله فتحا على قلوبنا وفتحا على امة حبيبك ونصرا لامة حبيبك في الارض اجعله فتحا في الدعوة اليك وهداية الامة يا رب انزل فيه الهدى على قلوب الشباب والامهات والرجال والنساء والاطفال يا رب انقذ واغث امه محمد يا رب اغث امه محمد فيه يا رب انجد امه محمد فيه يا رب اللهم انا نتوسل اليك ان تجعله فتحا اللهم ان اهل الباطل يغلقون الابواب فافتحها يا رب اللهم انك انت الفتاح وبيدك القلوب فافتح مغاليق القلوب وافتح لهذه الامة اعظم الفتح واعظم النصر في رمضان يا رب يا رب واستعملنا فيه ولا تستبدلنا يا رب يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا